أحكمها الباري إعجاز فياض ماتع للرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى سنختتم اليوم باب اللامات لورش عن نافع ثم بإذن الله تعالى نشرع في التلاوة المنهجية من سورة النساء من الآية الثانية والتسعين إلى الآية الرابعة والتسعين من نفس السورة الكريمة أذكركم بما تناولناه في الحلقات السابقة شرعنا في باب اللامات وأوضحت أن لورش عن نافع له أن يغلظ اللام بشرطين الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة والشرط الثاني أن تكون مسبوقة بحرف من ثلاثة أحرف الطاء والظاء والصاد ولكن هذه الأحرف الثلاث إما أن تكن مفتوحة كحرف اللام أو ساكنة هذا هو شرط تغليظ اللام لورش عن نافع كما بينت أن الإمام الضباع رحمه الله تعالى وهو إمام محققين اختار للام لفظ التغليظ واختار للأحرف السبعة خص ضغط قذ لفظ التفخيم فتقال على اللام حرف مغلظ لا يقال عنه حرف مفخم ويقال على أحرف خص ضغط قذ أحرف مفخمة ولا ولا نقول عنها أحرف مف... ولا نقول عنها أحرف مغلظة هذا من ناحية كما أوضحت أنه إذا جاءت اللام المغلظة متطرفة أي في نهاية الكلام كنحو لفظ يوصل في سورة البقرة فحال وصلها يوصل ويفسدون فهي مغلظة وصلا أما حال الوقف عليها فالعلماء انقسموا إلى قسمين منهم من قال بالتغليظ لماذا؟ قياسا على الوصل فإذا غلظت اللام حال الوصل فتغلظ حال الوقف ووقفهم كوصلهم ومنهم من قال أن حال الوقف على حرف اللام فإن اللام حال الوقف عليها فصارت ساكنة وكما بينت أن اللام المغلظة لابد أن تكون مفتوحة فحال الوقف عليها صارت ساكنة ففقدت الشرط فحينئذ هذه لم ترقق فجاز لنا حال الوقف على اللام المغلظة لورش إما التغليظ وإما الترقيق وإن كان التغليظ هو المقدم أداء هذا هو الأمر الثاني كما بينت أيضا أن هذه اللام المغلظة لورش عن نافع إذا جاءت أو إذا حال بين اللام المغلظة وحروف التفخيم الثلاثة الطاء والظاء والصاد الألف المادية كنحو فصالا ونحو يصالحا ونحو طالا هذه الكلمات الثلاث حال بين حروف التفخيم وبين اللام المغلظة الألف المادية ففيها لورش عن نافع إما التغليظ وإما الترقيق إما التغليظ وإما الترقيق وقلت أن هذه الكلمات الثلاث ترتبط بمد البدل ترتبط بمد البدل فمن أراد أن يرقق حرف اللام في لفظ فصالة ولفظ الصالحة ولفظ طالة فله حينئذ ثلاثة البدل عشان أرقق اللام ليا القصر وليا التوسط وليا الإشباع طب لو أنا عايز أغلظ اللام لو أنت عايز تغلظ اللام مالكش إلا توسط البدل أو إشباع البدل ماشي الكلام يبقى دوت الكلام اللي أنا قلته ملخص سريع لباب اللامات طيب قبل بقى ما أخش في الجديد أنا بس حبيت ألخص كده اللي أنا قلته في الحلقات السابقة عشان لو حد بيتابعنا لأول مرة أو حد فاته حلقة يبقى شاركنا وعارف إحنا ماشيين إزاي أو منهجيتنا ماشية إزاي قبل البدء في الجديد أرحب طبعا بضيف هذه الحلقة محمد مصطفى أنا الشيخ محمد ربنا يكرمك ربنا يكرمك تابع بقى معانا يا محمد ختام باب اللامات ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى طبعا تابعوا معايا بقى النهارده انا قلت ان حلقه النهارده ختام باب اللامات ولكنها من الحلقات الهامه في ختام هذا الباب يعتبر فنيه من فنيات روايه ورش عن الامام نافع هسال سؤال قبل ما نعرض على الشاشه او على اللوحه آه، اللي انا عايز اقوله دلوقتي لو انا عندي لام مغلظه وبعدها ألف مادية الألف ديت فيها فتح وتقليل أنت عايز لام مغلظة بعدها ألف فيها فتح وتقليل طب ادينا مثال يا شيخ زي مصلى بتاعت سورة إبراهيم واتخذوا أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنا هقف على كلمة مصلى خلاص طيب أنا عايز أسأل سؤال لو أنا قلت مصلى مصلي خلاص لاحظوا كده الكلمات بص بقول لك ايه لاحظوا معي الكلمات التالية لاحظوا معي الكلمات التالية من حيث اجتماع تغليظ اللام من حيث اجتماع تغليظ اللام خلاص مع الألف التي يجوز فيها الفتح والتقليد خلاص شوفوا كده اللام المغلظة ديت لما يجي وراها ألف يجوز فيها فتح وتقليل أنا هعمل إيه أخبار اللام معايا إيه شوفوا كده مصلى غلظت اللام صح بس الألف أنا فتحتها ولا قللتها مصلى أنت فتحت الألف طب ولو أنت عايز تعمل تقليل للألف هتغلظ اللام ولا طب شوفوا كده مصلى آه يعني معنى كلامك عشان تعمل فتح للألف المادية لازم تغلظ اللام وعشان تعمل تقليل للألف المادية لازم ترقق اللام طب شوفوا الكلمة اللي بعدها يصلاها يصلاها غلظت مع الفتح طب لو انت هتقلل الألف يصلاها يصلاها شوفوا عشان اعمل تقليل للألف رققت اللام طب شوفوا اللي جاية ويصلى ويصلى اه ده انت فتحت الالف فلازم تغلظ اللام طب ولو هتقلل الالف ويصلى ويصلى شوفوا الكلام يبقى اذا نقدر نستنتج الاتي اذا نلاحظ من الكلمات السابقة ما يلي تغليظ اللام مع فتح الالف المادية يبقى لما نغلظ اللام افتح الالف طيب ترقيق اللام اللي جاية بقى ترقيق اللام مع تقليل الألف المادية شفتوا الكلام دي قاعدة يبقى لو أنا هغلظ الألف آه معذرة لو أنا هغلظ اللام هفتح الألف المادية لو أنت عايز ترقق اللام هتعمل تقليل للألف المادية طيب تيجي بقى ناخد الفوائد المهمة بتاعت الحلقة بقى نقول الخلاصة بتاعت الكلام دوت تعالوا نتابع الفوائد الفايدة الأولى بتقول حصر بقى للكلمات دي احنا عملنا كده حصر للكلمات اللي في المصحف كله ويا ريت ندونها عشان الإحصائية دي مهمة خلاص تعالوا ندونها مع بعض فوائد وقع بعد اللام المغلظة وقع بعد اللام المغلظة خلاص بس طبعا في استنتاج قبلها بقول إذا وقع بعد اللام المغلظة ألف يجوز فيها الفتح والتقليل خلي بالك الاستنتاج اهو إذا وقع بعد اللام المغلظة ألف يجوز فيها الفتح والتقليل فيترتب على ذلك ما يلي فيترتب على ذلك ما يلي خلاص واحد تغليظ اللام مع فتح الألف المادية اتنين ترقيق اللام مع تقليل الألف المادية نفس الكلام اللي أنا قايله يبقى إذا لما تجي لك لام مغلظة أنا بقاعد القاعدة أهو لما يجي لك لام مغلظة وراها ألف ينفع فيها الفتح والتقليل غلظ اللام ولكن لازم تفتح الألف طيب لو أنت هترقق اللام لازم تقلل الألف المادية عشان كده أقدر أقول إن عمر تغليظ اللام ما ينفعش أبدا تغليظ لام يجتمع مع تقليل تغليظ اللام لا يجتمع مع التقليل مش ده بالاستنتاج يبقى تغليظ افتح رقق تقلل ما ينفعش التغليظ يركب مع التقليل ابدا باي حال من الاحوال خلاص يبقى انسان مخطئ لا يجيد روايه ورش ماشي الكلام وما حدش اصلا هيعرف يجيب تغليظ مع تقليل مستحيل خلاص طيب تعالوا بقى ناخد الفوائد الفوائد بتقول وقع بعد اللام المغلظه ألف يجوز فيها الفتح والتقليل في ست كلمات ست كلمات في المصحف في ست كلمات وهي مصلى حال الوقف عليها في الآية 125 في سورة البقرة يبقى لما أقف على الكلمة دي خلي بالك أنا كاتب جنبها وقفا يعني الكلام ده مش هيحصل إلا حال الوقف مصلى حال الوقف عليها في الآية 125 سورة البقرة اللي وراها يصلاها الآية 18 في سورة الإسراء والآية 15 في سورة الليل طب واللي وراها ويصلى خلاص ويصلى في الآية 12 سورة الانشقاق ويصلى في الآية 12 سورة الانشقاق طيب تعال ناخد اللفظ اللي بعدها تعال ناخد اللفظ اللي بعدها يصلى برضو وقف يصلى حال الوقف عليها في الآية 12 في سورة الأعلى في الآية 12 في سورة الأعلى يبقى خلي بالك ان انت كده عندك في الألفاظ اللي أنا ذكرتها لفظين ما يحصلش فيهم الكلام اللي أنا قلته ده إلا في الوقف بس مصلى بتاعت سورة البقرة ويصلى بتاعت سورة الأعلى خلاص حال الوقف طب اشمعنى يا شيخ كتبت جنب اللفظين دول حال الوقف لأن في الوصل مفيش ألف لأن في الوصل مفيش ألف الالف محذوفه مفيش الف عندي لا اعمل فيها لا فتح ولا تقليل اجيب منين فتح وتقليل اذا كانش عندي الف طيب تصلى في الايه 4 سوره الغاشيه تصلى في الايه 4 سوره الغاشيه خلاص اللفظ اللي بعدها سيصلى نارا ذات لهب الايه الثالثه من سوره المسد يبقى خلي بالكم بقى عندي ست الفاظ مصلى في الوقف يصلاها ويصلى يصلى تصلى سيصلى ست ألفاظ في المصحف الشريف بس أنا كتبت تعليق مهم يختص بكلمة مصلى اللي كتبت جنبها وقفا وكلمة يصلى اللي كتبت جنبها وقفا خلي بالك مصلى بتاعت البقر ورحت كاتب الملحوظة بتقول ايه بقى اللفظ الأول مصلى واللفظ الرابع يصلى اللفظ الأول مصلى بتاع سورة مين؟ البقر واللفظ الرابع يصلى بتاع سورة الأعلى لما وصلهم اللام مغلظة قولا واحدا ما فيهاش خلاف ليه؟ لأن الألف محذوفة وصلا الألف محذوفة وصلا ماشي؟ طيب يبقى خلي بالكم من القاعدة دي عشان واحد يقول لي انت لو وقفت هتجيب الالف هترجع الالف لاصلها مصلى او مصلى يصلى يصلى لكن لو انت وصلت لو انت وصلت اللي هتعمل ف... مش هتعمل تقليل خالص لان لا عندكش الف لا في لا الف تعمل فيها فتح ولا ينفع فيها تقليل الالف محذوفه هتجيبها منين ما هو في الوصل محذوفه فطالما انها اتحذفت وصلا ان لم تغلظ انا بح... باكد اهو باكد اهو ما بسيبش حاجه لما باكد عليه خلاص طيب ملحوظه الالفاظ السابقه ترتبط بمد البدن صحيح اذا كان عندي فتح وتقليل ده امر بديهي وانا مغمض يبقى على طول الكلام يرتبط بمد بدن لان هفتح لو انت عايز تقرا الالفاظ دي وانت بتقرا بقصر البدل طالما ان في قصر بدل يبقى الالف لازم تتفتح يبقى اللام لازم تتغلظ صح ولا لا تاني لو انا هقرا بقصر البدل يبقى اي ح... الالف ديت هعملها بالايه بالفتح وطالما اني هعملها بالفتح يبقى لازم اللام تتغلظ ما ينفعش صح ولا لا طب ولو انا هقرا بتوسط البدل يبقى الالف هتتقلد يبقى لازم ارقق اللام طب ولو انا هقرا بنصيب الاسد اشباع البدل ليا الفتح في الالف واغلظ اللام او ليا تقليل الالف ورقق اللام ماشي الكلام كلام مهم جدا خلاص طيب تعالوا نشوف سريعا بقى اخر حاجة في باب اللامات وقع بعد اللام المغلظة ألف فيها التقليل فقط خلي بالك من الكلام اللي هقوله وقع بعد اللام المغلظة ألف فيها التقليل فقط معقول الألف فيها التقليل بس فيتعين ترقيق اللام ما هو طالما انك هتقلل الألف فلازم عليك ترقق اللام فيتعين ترقيق اللام على التقليل في لفظ صلى في لفظ ايه صلى خلاص في ثلاثة مواضع على الترتيب التالي ثلاث مواضع على هذا الترتيب أول حاجة صلى سورة القيامة الآية 31 فصلى في سورة الأعلى في الآية 15 صلى سورة العلق الآية 10 أنا جمعتها لكم بما نفس ترتيب المصحف الشريف صلى سورة القيامة الآية 31 فصلى سورة الأعلى الآية 15 صلى سورة العلق الآية العاشرة طالما أن اللام المغلظة دي وراها ألف ما ينفعش فيها إلا التقليل بس خلاص كده يبقى الألفاظ ديت هترتبط بالبدل ولا لا ترتبط ما إذا كان ما فيش فيها إلا تقليل يبقى لا ترتبط بالبدل عشان كده كتبت ملحوظة اللفظ السابق اللي هو صلى لا يرتبط بالبدل مش هيرتبط معايا بمد البدل ماشي الكلام ادي قاعدة باب اللامات سائل هيسألني ويقول لي اشمعنى لفظ صلى عشان برضو احنا عايزين بالعقل انا مش عايز موضوع مش موضوع ان احفظ كده وبس لا ما عنديش كده موضوع خطاب للعقول اشمعنى لفظ صلى في سورة القيامة وفي سورة الأعلى وسورة العلق يا شيخ اللي انت قلت ان اللام المغلظة وراها ألف فيها التقليل بس اشمعنى لأن ديت سورة القيامة وسورة الأعلى وسورة العلق من جملة صور معينة لورش عن نافع نهايات الآيات بتاعتها تقلل قولا واحدا بلا خلاف تاني سورة القيامة وسورة الأعلى وسورة العلق سورة القيامة وسورة الأعلى وسورة العلق من جملة صور معينة لورش عن نافع بيقرأها بالتقليل فقط عشان كده قلت ان اللام المغلظة وراها ألف ما ينفعش فيها الا التقليل لأنها نهايات آيات مقللة لورش أرأيت الذي ينهى نهاية آية يبقى لازم أقل عبدا إذا صلى إيه تاني وذكر اسم ربه فصلى مش فصلى ما ينفعش هي مقللة يبقى لازم أرقق لام إلى آخره وليا كلام طويل في باب الفتح والتقليل لما نأتي في حينه إن شاء الله طيب أنا كده انتهيت من باب اللامات بفضل الله تعالى وده اختتام باب اللامات بكل ما فيه من فنيات وفوائد فأرجو من الله أن يكون وصل بشكل سهل وميسر تعالوا بقى عشان أنا قطلت النفس معاكم في الشرح وقواعد ورش النهاردة في الأصول النهاردة في التلاوة المنهجية هنبدأ من الآية 92 للآية 94 من سورة النساء مش هتكلم فيها إلا في فرش كلمة واحدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى أو لمن ألقى إليكم حفص عن عاصم يقرأ السلام أهي قدامنا أهي السلام قرأ حفص بفتح اللام خلاص والألف المادية بعدها وورش عن نافع قرأ بفتح اللام من غير ألف بعدها بس معذرة هو مكتوب رقم الآية 11 هي طبعا الآية 94 رقم الآية 94 يبقى السلام قرأ حفص بفتح اللام والألف المادية بعدها السلام خلاص بينما بينما ورش قرأ السلام بفتح اللام من غير ألف بعدها نستمع الآن بقى لمحمد وهو يقرأ إن شاء الله وبنطبق القواعد وانتظار اتصالاتكم إن شاء الله بعد قراءة محمد القراءة المنهجية إن شاء الله يلا يا محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ طبعا ده المقطع اللي هو قرأه محمد وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ طبعا لمؤمن لا يخفى علينا الإبدال الإبدال معروفة تبدل بواو مادية لمؤمن مش لمؤمن لمؤمن ثم التنوين التقى مع الهمزة طبعا معروف لدينا حكم النقل تحذف الهمزة وتتنقل حركة الهمزة للتنوين لمؤمن أن يقتل لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نفس القضية يلا يا محمد عدل المقطع ده تاني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نعم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا طبعا فتحرير ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ترقق الراء لورش لأن الراء مضمومة ومسبوقة بياء مادية ومسبوقة بياء مادية مؤمنة ودية الإبدال مسلمة إلى النقل ماشي الكلام يلا يا محمد تاني ومن قتل أنا عايز أأكد وعيد حاضر عشان لو حد مبتدئ بيسمعنا ومن قتل ومن قتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نفس الكلام الإبدال وترقيق الراء نعم.
بس عايز يا محمد أنزل بالترقيق قليلا فتحرير أبين الترقيق أحسن
فتحرير رقبة مؤمنة مم.
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة طيب ففدية ولا فدية على مهلة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة طيب هاتها تاني وإن كان من قوم بينكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نعم.
ومن, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كمان مرة يا محمد ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وأعد له عذابا عظيما طبعا الآية ديت ما فيهاش برضه كلام كتير ومن يقتل مؤمنا سبحان الله يعني هي صفحة النهاردة آم، إما ما بين إبدال لهمز ساكن أو ما بين نقل أو ترقيقة الراءات خلاص كده ففي الآية اللي قرأها محمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا برضو الإبدال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه إلى آخر الآية طبعا ما فيهاش أحكام ينفرد بها ورش عن حفص الآية القادمة يا محمد يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله نعم عندي آمنوا بدلات نعم فيها اتنين واربعة واربعة وستة اللي بنسميها تثليث البدل او ثلاثة البدل وعند الدنيا فتح التقليد وعندك قبل الدنيا عندك القى مم.
لما نلقى نعم.
قبلها وعندك الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فطبعا هنا البدل جه في الاول خلي بالكم يا اخوانا البدل جه الاول ثم الالفاظ التي فيها الفتح والتقليل القى والدنيا نعم.
لو انا قرأت قصر البدل خالد.
هروح على القى والدنيا بايه يا محمد بالفتح ولو انا قرأت امانوا بالتوسط اربع أروح بأهلهم بالتقليد بالتقليل على ألقى والدنيا نعم ولو أنا رحت على أمانه بالإشباع ست حركات نصيب الأسد اللي هو الفتح والإجبار الله يفتح عليك فتح الفتح التقليد الفتح والتقليل نعم ألقى الدنيا أو ألقى الدنيا نعم الله يفتح عليك مع مراعاة طبعا الفرش لما نلقى إليكم السلامة نعم وليس السلام سلام.
يلا يا محمد نطبق ماشي ماشي.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم خلي بالك من المنفصل
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تمام يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى لمن لا القي هنا بقى في حتة مهمة اجيب الاثنين فتح والاثنين تقليل لازم تساويهم مع بعض تفتح الاتنين مع بعض ألقى والدنيا وترجع تقللهم مع بعض
نعم لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا تبتغون عرض الحياه الدنيا و تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فتح الله عليك يا محمد يبقى إذا أكدنا على التقاء البدل مع ألقى والدنيا نعم وأكدت على فعند الله مغانم كثيرة نعم.
ترقيق الراء لورش عن نافع ثم إن الله كان بما تعملون خبير.
خبيرا ترقيق ترقيق الراء طيب الحين بقى تلقي اتصالات أم، حبيت بس أه، أأكد على معلومة ديت فتبينوا ليا بس ملاحظة كده في الوقف والابتداء يا محمد مم.
خلي بالك وانت بتقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ما تقفش على فتبينوا وترجع تفصلها وتقول ولا تقولوا لما نلقى كوقف أنا عارف إن عندك في المصحف ورش علامة وقف نعم
في الاتصال الأول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أحمد الحمد لله بخير تفضل يا أحمد بالقراءة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأعد له عذابا عظيما بارك الله فيك يا أحمد أحسنت طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
السلام عليكم وعليكم السلام
نبدأ من أين؟
تفضل يا متولي من أول ال- من الصفحة وما كان لمؤمن حاضر
بس عايزك تعلي صوتك يا متولي شوية حاضر طيب
حاضر يلا اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن تاني كده؟
يقتل مؤمنا إلا خطأ مرة أخرى يا متولي حاضر عشان التليفون بايف بس طيب حاضر عشان التليفون بايف بس طيب
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ بس عايزك تبين النقل وما كان لمؤمنين مؤمنين
منكم نتعلم برضو يا مولانا الله يكرمك يا متولي تفضل
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مم.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله مم.
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد أنا من أول فين إن شاء الله اقرأ إن شاء الله يا محمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل م- ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا مم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا مم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بارك الله فيك يا محمد معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور محمد ازي حضرتك يا حاجه بارك الله فيك الله يكرمك آه، ازيك انا اول مرة اقرأ بورش ان شاء الله مع حضرتك النهاردة يا اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج اهلا مع- بيك احنا هنا يعني اه، احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا هذا البرنامج لتعليم الجميع ان شاء الله جزاك الله خيرا آه، تفضل من اول وما كان وما كان حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ طيب خلي بال حضرتك من حاجه يا حاجه أصد
لمؤمني لمؤمني قوليها كده لمؤمن لمؤمن أن اه بص حضرتك الحكم دوت لورش اسمه النقل اسمه ايه النقل يعني ايه نقل يعني هنشيل الهمزه بتاعت ان وناخد الفتحه نحطها على نون التنوين آه فتبقى لمؤمننا لمؤمننا لمؤمن آه، هي آه، مش التنوين ده عباره عن نون آه وهي النون اصلا تحتها تنوين فيعتبر اتنين نون أيوة.
النون الاولى مكسوره ده تشكيلها آه النون الثانيه نون التنوين الساكنه اللي هتاخد حكم النقل حاضر.
لمؤمننا قوليها كده لمؤمن لمؤمن ايوه كده لمؤمننا يقتل ل- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ مؤمنا مؤمنا الا خطا مؤمن مؤمن مؤمن لا خلي بال حضرتك معايا واحده واحده اه النقل هو عباره ان انا لما يبقى عندي حرف ساكن خلاص اه هياخد حركه الهمزه ياخد حركه ايه
ال- الهمزه الهمزة اه مش انت عند حضرتك لمؤمنين ده تنوين اه ورا منه الهمزه تشكيلها ايه آه، مفتوحة حلو يبقى التنوين ده هتبقى نون مفتوحه تبقى نون ايه مفتوحة فتبقى؟
لمؤمن آه.
لمؤمن ايوه لمؤمننا لمؤمن اه لا اتنين نون نينا نا اه نينا لمؤمننا حاضر يلا وما كان لمؤمننا ايوه كده بس اشبكيها بقى حاضر.
لمؤمننا حاضر وما كان لمؤمن لمؤمنا
ها؟
لمؤمنا لا واحده واحده لمؤمننا يقتل لمؤمنا ي- آه. لمؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ هم.
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ايوه ودية مسلمة إلى أهله
هم. خلي بالك من حاجه كمان اه مش مسلمه ده تنوين اه يبقى برضو وراه منه همزه يبقى فيها نقل اه مسلمة إلى اه مسلمه الى حاضر. ودية مسلمة إلى أهله يصد يصدق أيوة كده فإن كان من قوم عدو لكم عدو لكم عدو لكم وهو وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة تمام وإن كان من قوم بينكم بينكم وبينهم وبينهم لا ميثاق الميم عادي ده إدغام وبينهم ميثاق وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة تمام وتحرير رقبة مؤمنة هم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب توبة من الله وكان الله عليما حكيما هم.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هم.
وغضب الله عليه ولعنه و- وأعد له عذابا عظيما طيب كده جميل أنا بس كده آه، ليا ملاحظة اتفضل آه، إن آه، تمام جدا حكم النهاردة الإبدال بتاع لمؤمن اه والمدود النهاردة بس ليا ملاحظتين اتفضل
عايزين نتمرن على حكم النقل تابعي معايا عشان نقدر نتقن حكم النقل حاضر متفقين؟
مت- متفقين ان شاء الله يكرمك بارك جزاك الله الله فيك يا حبيبي خيرا.
وخيرا جزاك طيب معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام تفضلي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
آه عبد الرحمن إبراهيم ممكن أقرأ تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ نعم ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله هم.
ودية مسلمة إلى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هم.
فإن كان من قوم عدو عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما انت اول مرة تشترك معانا في البرنامج اه طيب آه، ت- انت اصلا بتقرأ بورش
بقرأ بحفظ طيب جميل يلا اكمل
ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هم. طيب آه، معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي تفضلي اكملي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وأعد له عذابا عظيما بس استاذن حضرتك علي بس الصوت عشان اسمع ضبط التلاوه
صلى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بارك الله فيك احسنتي طيب آه يعني اخواننا بيقولوا ده كان اخر اتصال آه معنا في حلقه اليوم آه يعني باب اللمات بفضل الله تبارك وتعالى كده اختتمناه آه ربنا ييسر الامر ان شاء الله نبتدي بقى نفتتح باب جديد من ابواب اصول روايه ورشه عن الامام نافع المدني آه في باب آه وعدتكم بباب الفتح والتقليل لان هذا الباب من الابواب المهمه ليس لورش عن نافع فحسب بل لكل من يتدارس علم القراءات العشر كل من يريد أن يتدارس علم القراءات العشر فهذا الباب من الأهمية بمكان باب الفتح والإمالة وليس باب الفتح والتقليل فقط بل باب الفتح والإمالة لأن عندنا الإمالة إما أن تكون إمالة صغرى أو تكون إمالة كبرى وتسمى الإمالة الصغرى بالتقليل اللي احنا هنا بصددها اللي هي في رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى من الحلقات السابقة من الحلقات القادمة بإذن الله تعالى سنتناول باب الفتح والإمالة لورش عن نافع إن قدر البقاء واللقاء جزاك الله خيرا يا محمد انك شرفتنا ببرنامج رواية ورش عن الإمام نافع آه، المدني وأحسنت ربنا يكرمك الله الشرف لنا مولانا الله يكرمك يا محمد آه، بإذن رب تبارك وتعالى آه، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى لاستكمال التلاوة المنهجية من سورة النساء الكبرى وأيضا لباب جديد من أبواب أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني ألا وهو باب الفتح والإمالة إن قدر البقاء واللقاء هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع